أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين حبيت الله وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع الحلقة الثانية من السحر الحلال قلنا في سحر الحلال بنشرح كتاب السحر الحلال اللي فيه 35 طريقة من أجمل وأروع الطرق اللي نقدر من خلالها إن احنا نوصل للفوز بمحبة الناس طبعا هدفنا الأساسي يا جماعة وإحنا اتكلمنا في الموضوع دوت اكتر من مره هدفنا الاساسي ان احنا نفوز بمحبه ربنا ان ربنا يحبنا ان ربنا يرضى عنا ان ربنا يدخلنا جنته ان ربنا يرزقنا لذه النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اخويا وحبيبي الحلقه بتاعت امبارح اتكلمنا في اول لقاء امبارح في ان احنا عايزين نعرف يعني ايه السحر الحلال السحر الحلال الكلمه الحلوه المعامله الطيبه السلوك الطيب الخلق الجميل وكل ده يعني بنستقيه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت ترجمة حقيقية لكل آية من كتاب الله كان أم كانت أمنا عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا كان خلقه القرآن يعني كان قرآنا كان يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع صلى الله عليه وآله وسلم قلنا عايزين نعرف إيه الطريقة اللي نفوز بيها بمحبة الناس أكيد يا جماعة الإنسان زي ما قلنا هدفه الأساسي إن ربنا يحبه لكن في نفس الوقت احنا عايشين في دنيا ونفسي ان الناس تحبني ونفسي ان الناس تحتفي بيا ونفسي ان الناس يكون بيني وبينهم علاقه طيبه عشان اقدر اعيش ما اصل يا جماعه معلش خلينا واقعيين هعيش ازاي في دنيا والناس كلها بتكرهني ما بتحبنيش ومش طايقاني بالعكس ده انا ببقى سعيد جدا لما احس ان الناس بتحبني في ناس بتحسن بتحسن اسلوب جميل والمعامله الطيبه والسلوك الطيب والخلق الطيب عشان تفوز بمحبه الناس وفي ناس ما عندهاش القدره ديت فحبينا من خلال موضوع السحر الحلال ان احنا نعلم الناس ازاي أقرب الطرق اللي ممكن نسلكها عشان نفوز بمحبة الناس لكن أول حاجة قبل الطرق وقبل الأسباب وقبل الأخلاق وقبل كل حاجة بنقول عشان تفوز بمحبة الناس أول حاجة لازم تعملها إن أنت تستعين برب الناس اللي نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى اللي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الأخت اللي جوزها مش بيحبها وتقول أمنية عمري أحس مرة بس إنه بيحبني نفسي يقول لي كلمة حلوة بإيدك إن أنت تخليه يقول لك أحلى كلام بإيدك إنك تخليه يحبك ويقول لك كلمات عمرك ما سمعتيها ولا تتصور إن أنت تسمعيها إزاي؟ خلي ربنا يحبك كتري من النوافل اعبدي ربنا اذكري ربنا استغفري ربنا صلي على نبينا صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث ولما ربنا يحب انسان ينادي جبريل عليه السلام يا جبريل انه يحب فلانا فاحبه يحبه جبريل ثم جبريل ينادي في ملائكة السماوات السبع فتحبه ملائكة السماوات السبع ثم يوضع له القبول في الأرض ربنا يحبك حب فيك جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام يبلغ ملائكة السماوات السبع أن ربنا بيحبك وأن جبريل بيحبك فكل الملائكة تحبك ثم يوضع لك القبول في الأرض آه يوضع لك القبول في الأرض الكون ده كله يحبك الناس اللي عارفاك تحبك واقرب الناس اليك مين زوجك زوجك اللي عايش معاك اللي انت نفسك ان انت تفوزي بحبه عشان تعيشي سعيده اللي حاسه ان ولادها مش بيحبوها استعيني بالله الجاء ربنا سبحانه وتعالى الجاء ربنا قول يا رب احبب ولادي فيا وحببني في اولادي انت مش محتاجه تحب ولادك لان انت بتحبهم فطره فطره ربنا فطر ولذلك ربنا بيوصي دايما الاولاد بالوالدين وعمره ما وصى الوالدين بالاولاد الا في موضوع واحد فقط في موضوع الوراث موضوع الميراث موضوع الميراث فقط هو اللي ربنا وصى فيه ايه الوالدين بالاولاد لان ممكن الاب يعني عنده خمس اولاد بيحب منهم ثلاثه وفي اثنين مش بيحبهم لان هم بيعاملوه معامله مش كويسه فيجور في عند ال عند ال عند الموت ويوصي بدولت ويسيب دولت فوصى بس الوالدين في مساله الميراث يوصيكم الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه لكن في بقيه الايات كلها كلها وبالوالدين احسانا أن اشكر لي ولوالديك أه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة دايما الوصية من الله عز وجل ب- للأولاد بالوالدين فلو عايز أولادك يحبوك ولو عايز أولادك يحبوك استعن بالله لو عايز مديرك في الشغل يحبك استعن بالله لو عايز صاحبك يحبك استعن بالله إيه، لو عايز اي حد في الدنيا يحب بس حب حلال مش بقى لو واحده تقول لو عايز ال- ال- ال boyfriend يحبني استعين بالله لا ما ينفعش الاستعانة ديت لان ده حب محرم انما انا بتكلم عن الحب الحلال فلو عايز الناس يحبوك اول حاجه استعن بالله مين اللي قال لنا كده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب ده اللي احنا هنتكلم فيه من بكرة إن شاء الله يبقى احنا أول حلقة اتكلمنا فيها عن السحر الحلال عملنا مقدمة امبارح والنهاردة بنقول أول عنصر وأول سبب من الأسباب اللي تخليك تفوز بمحبة الناس الاستعانة بالله ان قلوب العباد جميع القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فجاه تلاقي واحد الناس كانت بتحبه ومره واحده هو عصى ربنا وبارز ربنا بالمعاصي فانقلبت القلوب وبقت تكرهه واحد تاني كانت القلوب ما بتحبوش وبعدين لما قطع ربنا ومشي في طريق نبينا صلى صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى حول القلوب بدل ما كانت بتكرهه بقت بتحبه وهكذا يبقى اذا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الاستعانه اخويا وحبيبي واختي الفاضله بنخليها في كل حاجه في حياتنا مفيش اي حاجه في عمرنا الا لابد يكون فيها استعانه بالله سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما ألقي في النار يجيله جبريل عليه السلام حديث رواه البخاري يقول له يا إبراهيم ألك حاجة تطلب حاجة ده مين يا جماعة اللي جاي له سيدنا جبريل يعني تخيل حضرتك ربنا يعافيك يا رب العالمين لو أنت في الموقف بتاع سيدنا إبراهيم مرمي في النار وجاي لك واحد صاحب منصب بقى مش جبريل عليه السلام بقى كمان واحد صاحب منصب يقول لك تؤمر باي حاجه قول له ايوه الله يبارك فيك الحقني يعني شوف لي اي واسطه ولا اي حاجه ولا كلمتين منك تخلص الموضوع لا تخيل بقى لما جبريل عليه السلام اللي جاي لك بيقول لك الك حاجه ومين جبريل جبريل عليه السلام اللي النبي شافه في صورته الملائكيه مرتين ما يعني قد قد غمر ما بين السماء والارض وما بين المشرق والمغرب ملأ ما بين السماء والارض شوف حجم سيدنا جبريل لها 600 جناح قلب قرى قوم لوط كلها بريشه واحده من جناح تخيل سبحان الله فجبريل بيقول له عليه السلام بيقول له بيقول له الك حاجه يا ابراهيم قال اما اليك فلا واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل أنا توكلت على ربي أنا استعنت بربي أنا ماليش غير ربي سبحانه وتعالى هو اللي ينجيني وهو اللي يكرمني وهو اللي ينصرني وهو اللي يحفظني هو ربي سبحانه وتعالى ماليش غيره ماليش غيره لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك سبحانك يا ربي فيحصل ايه في الوقت ده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يوسف عليه السلام مع فتنة النساء امرأة العزيز وامرأة- ونساء المدينة الكل عايز وعياذا بالله يقع في الفاحشة يعمل ايه سيدنا يوسف يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقوم سيدنا يوسف كان ممكن يقول ايه انا بقدرتي وبقوتي وبصبري و- وعزيمتي إن شاء الله لا يمكن أتأثر بأي امرأة لكن لا ما قالش كده قال إيه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين يا رب لو ما كنتش أنت اللي هتعني وهتقويني وتصرف عني كيد النساء أنا ممكن أضيع ده مين يا جماعة ده سيدنا يوسف نبي كريم من أنبياء الله عز وجل من صفوة خلق الله سبحانه وتعالى بيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم سبحان الله الواحد لما يقعد يفكر كده ويلاقي بعض الشباب اللي اللي بيوقف لك على الناصيه و2000 بنت معديه من قدامه وتقول له ليه يا حبيب قلبي بتستشرف للفتن يقول لك انا انا اتاثر بالنظر لاي واحده من دول ده لو اجمل واحده في الدنيا انا ما اتاثرش بيها ابدا سبحان الله وتجد هذا الانسان اللي هو يعني اعتقد في نفسه ان هو عنده قدره وعنده وعنده ما استعنش بالله سبحانه وتعالى ممكن يقع فريسة لأي واحدة في الدنيا عياذا بالله ويقع معها في الحرام فيوسف عليه السلام نبي كريم وبيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين سبحان, سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام لما أمر بني إسرائيل ان هم يخرجوا معاه ويحرروا بيت المقدس فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون وقعدوا بقى أنت عارف بني إسرائيل بقى واللي يعني فسيدنا موسى عليه السلام لقى إن مفيش أمل فيهم خالص قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فيجي بعدها ربنا يقدر أن واحد اسمه يوشع بن نون ده الفتى بتاع سيدنا موسى اللي كان في رحلته معاه للخضر عليه السلام كبر في السن وما شاء الله وربنا أكرمه وبقى نبي وخليفة يعني إيه يعني بقى ملك ونبي في نفس الوقت بعد موسى عليه السلام أخذ ما تبقى من الجيل أو أخذ الجيل الجديد من بني إسرائيل وراح عشان يفتح بيت المقدس ربنا قدر أن اليوم ده كان إمتى يا جماعة كان يوم جمعة وهم لو لو الشمس غربت وجي يوم السبت هم ما بيقطشوا ولا يعملوا اي حاجه يوم السبت فهو محتاج ان هو يفتح بيت المقدس يوم الجمعه فلقى الشمس تضيفت للغروب خلاص الشمس هتغرب هيجي بكره يوم السبت مش هينفع نقاتل يبقى نعمل ايه هتبقى مشكله كبيره جدا كده ممكن نهزم وممكن نتقتل تاني يوم فبص للشمس وقال لها ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتاليين لم تغرب يا سبحانك يا ربي عبد لما يحب ربنا وربنا يحبه سبحانه وتعالى ويعرف ان الكون ده كله كل مقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى وان ربنا هو فاطر السماوات والارض وهو المتصرف في هذا الكون وان ما فيش ورقه في الكون ده كله بتسقط الا بامره وما فيش شيء بيحدث في الكون ده كله إلا بإذنه سبحانه وتعالى فعارف أن الكون ده كله بيعبد ربنا وبيسجد لربنا قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فنظر سيدنا يوشع للشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتاليين فلم تغرب وفي هذا يقول حبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس يا سلام يبقى الشمس لم تحبس على أي إنسان من البشر إلا على يوشع بن نون ليه استعان بربنا لجأ لربنا قال له يا رب احبس لي الشمس ما تخليهاش تغرب عشان أقدر أفتح بيت المقدس وأعمره وأعمره أنا واللي معايا كلهم بطاعتك يا رب وبالصلاة والسجود ليك سبحانه وتعالى تعال نشوف مثل تاني غريب جدا غلام أصحاب الأخدود اللي صدع بكلمة التوحيد وعلم الدنيا كلها التوحيد وكان يبرئ الأكمه والأبرص وكل ده بإذن الله سبحانه وتعالى ويعالج الناس من سائر الأدواء والأمراض عشان يدعوهم إلى التوحيد ودعا جليس الملك فآمن بالله سبحانه وتعالى ووصل الأمر للملك اللي كان بيعد الغلام ده أن يكون ساحر والغلام رفض في الآخر لقى ما فيش أمل في الغلام ده قال نقتله فبعته مع مجموعة من الشرطة بتوعه في آه، قمة الجبل كده قال لهم وصلوا قمة الجبل لو لقيتوه مصر على إيمانه ارموه من فوق الجبل هيكفر خلاص رجعوه تاني معانا سليم ويبقى كويس معانا ويبقى ساحر فلما طلعوا فوق الجبل قالوا له ها تكفر ولا تؤمن قال لهم لا أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى هيرموه لسه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فارتجف الجبل الرجال الكبار وقعوا من فوق الجبل والغلام الصغير يرجع وينجو ويروح للملك والملك يقول له ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله سبحانه وتعالى راح بعته مع شرطة تاني في كركور مركب صغير كده ولما توسطوا البحر عرض عليه الكفر رفض لسه هيرموه في المية قال اللهم اكفنيهم بما شئت اهتز المركب يسقط الرجالة ويموتوا وهو يرجع سالما معافا بفضل الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالله عشان كده لان كان ليه بصمه في الحياه الغلام دوت لما رجع بعد كده وقال للملك لن تستطيع ان تقتلني الا ان تاخذ سهما من كنانتي تضع السهم في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام فانك ستقتلني بس تجمع الناس كلهم تجمع الشعب كله الملك كان غبي جدا جمع الشعب كله وخد ال ال ال السهم من كنانه الغلام وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام بالفعل فعلم الناس ان الملك عجز عن قتل الغلام وان الذي آه، كان سببا في قتل الغلام انه الملك استعان برب الغلام يبقى رب الغلام احق بالعباده قالوا امنا بالله رب الغلام كل ده بسبب غلام استعان بربنا سبحانه وتعالى ربنا فتح بيه قلوب امه كامله والأمة كلها نالت الشهادة نالت الإيمان والتوحيد ونالت الشهادة بسبب الغلام ده وكلهم في ميزان حسناته عشان كده عايزك تستعين بالله في علاقتك بالناس في طلبك للعلم في الدعوة إلى الله في بر الوالدين في معاملاتك في كل حاجة قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولو تفتكر حضرتك الراجل اللي من بني اسرائيل الحديث في البخاري اللي كان اقترض ألف دينار من صاحبه وما ما لقاش مركب تاني يوم توصله المكان بتاعه عشان يوصل بعد فتره يعني عشان يوصل له الألف دينار اللي كان اقترضها منه فاستعان بالله وراح حاطط الفلوس في خشبه وراح لميها وقال اللهم اني استودعك الألف دينار ان توصلها الى صاحبي وال- وال- والبحر حمل يعني ال- ال- الخشبه ديت وتهادت الامواج وتوصل الخشبه لحد الناحيه الثانيه والراجل ياخد الخشبه ويكتشف فيها الألف دينار كل ده لانه استعان بالله سبحانه وتعالى جرب مش جرب الله لا يجرب لكن فعلا حس بالمعنى الجميل ده في اي حاجه تعملها في حياتك اي حاجه في طاعه لله في تعمير للكون في بذل للمجتمع ل- لبلدك لاولادك لنفسك ل- لاي حاجه بتعملها استعن بالله والجأ لربنا وقول له يا رب أنا ليس عندي مقدرة أنا عبدك الضعيف الماثل بين يديك أعني يا رب حتى في العبادة النبي يقوم جايب معاذ بن جبل ويقول له والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعني أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ده كان السبب الأول اللي نفوز فيه بالسحر الحلال بحب الناس الاستعانة بالله تعالوا نشوف السبب الثاني ولكن في الحلقة القادمة ألقاكم غدا إن شاء الله مع السحر الحلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سحر بيفرق قلوب عن بعضها والسحر تاني